وداعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربنا يرعاني ويزود في ايماني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد أحباب المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله كل عام وأنتم بخير وكل أيامكم بخير وكل يوم إن شاء الله إحنا بنتغير بنتغير للأفضل والأحسن ومن النهاردة وأنا بقول أنا وأنتوا كلنا أنا هقول أنا هتغير هتغير النهاردة علشان أكون عندي عندي إيه؟ عندي أدب مع المخالف امبارح كان عندي أدب في إبداء الرأي مش امبارح امبارح يعني لكن اليوم السابق كان عندي أدب في إبداء الرأي اتعلمته كويس جدا النهاردة عايز أتأدب مش وأنا ببدي رأيي ما أنا ممكن أبدي رأيي ويبقى حد بيسمع كلامي أبدي رأيي لابني وبنتي ولا للحاكم بتاعي أو السياسي أو اللي تحت مني أو الموظف اللي عندي أو الراجل اللي ماشي في الشارع أو الأطفال اللي ماشيين أقول له رأيي بأدب وبذوق وبأخلاق في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لكن النهاردة عندي ناس بيخالفوني بصراحة الرأي بيجي بيقول لك انت كل الكلام دوت بتاعك انت انا عندي كلام تاني بس طريقة العرض بتاعت الكلام التاني ديت واوقات انا ببقى فاهم او شايف قدامي حد عنده رأي مختلف عني خالص التعامل معاه ازاي التعامل معاه بحاجة من ثلاثة عندنا حاجة من ثلاثة مشهورين او ممكن يبقوا اربعة او خمسة او ستة كتير قوي آه، طرق ابداء مخالفات وجهات النظر بس في طريقة منهم واضحة جدا وسهلة من الاخر ما تزعلوش يعني ما تزعلوش من لو انت ما بتفهمش انت ما بتفهمش الكاميرا لو جايبك له زي مشاكل وحشه انا بقول لك انت ما بتفهمش انا مش قصدي انت لكن انت اول ما بتخالف مع حد تاني اول انطباع سيء ودي اسوأ حاجه في الموضوع انك تقول للي قدامك انت ما بتفهمش لكن في انطباع تاني بيكون يعني احسن شويه لما بيجي يقول له انت مش واخد بالك قوي يمكن كنت سرحان في نقطه انت مش فاهمها كويس في الموضوع يعني دي بتبقى اقل شويه لان انت ما بتفهمش دي شتيمه لكن ما كنتش واخد بالك في نقطه مش واخد بالك منها يعني هو في تقصير شويه منك لكن برضو ما هو الشتيمه اقل شويه من الشتيمه لكن في طريقه اسهل واحن شويه ولطيفه ومهذبه وهي ديت اللي بتبدي فيها رايك مع المخالف اللي بقول بيها في وجهه نظر تانية بتقول تحب تسمعها في وجهه نظر عايز اقول لك عليها ممكن تضيفها مع رايك ورايك جميل ياه هتفتح قلوب كتير قوي هتفتح قلوب كتير قوي هتوصل للي انت عايزه فعلا لان اللي انت عايزه فعلا ان انا بقول لك عليه بوضوح جدا ان انا عايز اوصل لنتيجه ابدي بيها رايي مع اللي بيخالفني الراي واحد بيزمر بالكلاكس اقول له انا عارف ان انت مش واخد بالك اقول له انت ما بتفهمش وانت بتزمر بالكلاكس لكن في واحد تاني اقول له اما لو تعرف ان الكلاكس دوت ممكن يكون بيتعب ناس جدا تعبانين او آه، مرضى او نايمين او عندهم مشاكل آه، ذهنيه ولا في ودانهم ولا حاجه انا عارف انك كويس ما أنا- انا عارف انا عارف ان في وجهه نظر ثانيه تقول اخد بالي بدل من كل الكلاكسات اللي انا واقع- وانا واقف في ميدان التحرير الفجر بسمعها في مخالفات في وجهات النظر وفي اختلافات في وجهات النظر النهارده عايزين نتعلم ازاي لما ابقى عارف ان اللي قدامي بيخالفني الراي ابديه ازاي وباي طريقه ربنا بيقول لنا ايه بيقول سبحان الله وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ان الشيطان ينزغ بينهم انا عارف لما يبقى عندي مخالفه في الراي عارف ان شغلانه الشيطان يكبر الفجوه اللي موجوده ما بين المخالف في الراي عارف ان الشيطان شغلته لو هو شيطان بني ادمين او شيطان شياطين شغلته ان هو ينزغ ما بيني وما بين المخالفين ليا في الراي ما بالك ده مخالف مباشره زي ما كانوا بيقول لك كده ده عدوك المخالف في الراي ليس عدو المخالف للراي انسان مختلف معاك في الراي ان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا هو ده العدو ومهمه العدو ان يوقع ما بينك وما بين اخوك ان يوقع ما بينك ما بين من تختلف معه في الراي ويكبر ما بينك وما بينه الفجوه المشكله مشكله كبيره بيحاول يكبرها رغم ان انا بقول لك المشكله الكبيره دي مش مشكله كبيره ولا حاجه لو عرفت وجهه نظر اللي قدامك وخدت رايه من محمل ومن زاويه هو بيبص منها هتلاقي ان عنده حق في كتير من اللي بيقوله ناخد فاصل ونرجع على الحق اللي موجود معاه ومعاكم هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بسم الله رجعنا برأيي ورأيك لكن ربنا اللي بيقول لنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ليه؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ربنا علمنا إزاي نتكلم مع المخالف في الرأي مفيش خلاف في الرأي ما بين حد من البشر والبني آدمين أكتر من الخلاف ما بين الكفر والإيمان واحد كافر واحد مؤمن ومفيش خلاف في الرأي ممكن يتولد أكبر من هذا الخلاف اللي كان موجود ما بين سيدنا إبراهيم وما بين أبيه سيدنا إبراهيم خليل الرحمن سبحان الله سيدنا إبراهيم عنده خلاف كبير جدا ما بينه وما بين أبوه كافر رجل على الكفر يعبد أصنام ينكر توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الخلاف اللي موجود ما بين سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء الذين جاءوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وأبيه آذر أبو الكفر يعبد الأصنام ينكر توحيد الله سبحانه وتعالى وبرغم من كده هذا التعامل ما بين المتخالفين أو المختلفين ما بين بقى الكفر والإيمان أقول إيه تاني أكتر من كده مفيش أكتر من كده يقول سيدنا إبراهيم والله رب العالمين الذي يقول لنا ويعلمنا يقول سيدنا إبراهيم لأبوه إيه هقول لك ربنا قال لنا إيه ربنا قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ده الفرق ما بين إن في صديق نبي بيتعامل بوجهة نظر مع المخالف فيدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأقول الآيات عشان ما أغلطش فيها أو أنسى في وسط الدوشة اللي بتبقى موجودة في الحياة في وسط الدوشة واللخبطة اللي بتبقى موجودة في دماغنا من كتر الاختلافات والخلافات والضرب والزعيق والشتيمة والكلاكسات وسراين العربيات والثورات وما يكون من اختلافات هو ربنا اللي بيقول لنا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كلام سيدنا إبراهيم لأبيه يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت لكن كلام الكفر للإيمان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا شوفوا فرق أدب الأنبياء ومنهج الصالحين مع المخالفين يا أبتي منهج الكفر مع المؤمنين لأرجمنك هقتلك هذبحك هبعتك شوية حصنة وشوية خيول وشوية إبل ونوق ياكلوك ويدسوك هبعت لك قناصة يحذفوك من فوق برصاصة أو يرجموك بحجارة أو يحدفوا عليك قنبلة عشان تبقى في الآخر أنت مسخرة أو مهزلة شفناها موجودة لكن في الآخر كان القناص اللي فوق هو اللي مرمي في السجن القناص اللي فوق هو اللي موجود تحت الأقدام وهو اللي عفوا هيكون في مزبلة التاريخ لكن أنا هتكون رايت عالية منهج التأدب مع المخالفين منهج الصالحين منهج الأنبياء والمرسلين وانت كمان محتاج انك تبقى على هذا المنهج منهج اللي بيقول بيه سيدنا إبراهيم لأبيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا الأدب عالي والأدب واضح في منهج الأنبياء والرسل والسفراء منهج سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام في الدبلوماسية الحقيقية دبلوماسية منهج رب العالمين لما بيتكلم مع المخالف زي ما سيدنا سعد بن معاذ لما كان قبل ما يكون سعد بن معاذ وقلناها وهنقولها ونكررها وهو بيقول إن كان لك في نفسك حاجة فاذهب من هنا لكن الثاني يقول له ألا جلست فسمعت فإن أعجبك الكلام قبلته وإن لم يعجبك كفيناك ما تكره المنهج منهج واضح ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أنا هتغير وهبدأ من دلوقتي أسدد مع المخالف وأعرف إن ما بيننا كتير من القواسم المشتركة عنده رأيه وعندي رأيي لكن إزاي أنا أبدي رأيي المخالف وللمخالف بأدب أنا هتغير وبتعلم وبتحسن وبتطور وأعرف هنعمل إيه بمنهج سليم بعد الفصل هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي وادعي ربي لا بسم الله أنا هتغير وأبدأ من دلوقتي بأدب مع المخالف وهتعلم الدبلوماسية مش الدبلوماسية القديمة اللي كانت موجودة علشان نعمل معاهدات سلام طويلة مبنية على إن أنا راسي تحت ورجلين عدوي فوقي على الإطلاق مش مقبولة أنا راسي فوق وراسي عالية وعندي قوة وأنا بتعاون وتكامل وأقول كلامي وأقول رأيي وأفرض إرادتي اللي فيها الخير بكل أدب وكل دبلوماسية بأن هي فعلا الحق مع الاستشارة مع الاستخارة بتعلم من مناهج الأنبياء من مناهج الصالحين مش هقول بس مناهج الأولية مناهج كمان المتعلمين والمثقفين الثقافة اللي بقبل بيها الآخر لما نقول نعم بقت هي نعم لما نقول لأ بقت هي لأ لما نقول الأغلبية تبقى الأغلبية لما نقول الدبلوماسية تبقى الدبلوماسية اللي بنجمع بيها الإخوات اللي بنلم بيها الشمل اللي بنحتوي بيها الضعيف ونرفعه زي ما كان سيدنا أبو بكر بيقول أنا مع الضعيف حتى يكون قويا أنا مع المظلوم حتى أرد له حقه معنى الكلام وده المنهج وده الوضوح أنا هتغير وهتوكل على الله وبكل قوة وعزيمة وصدق وإصرار بكل مشاعري وجوارحي بكل شعرة في جسمي مش شعرة راسي حتى اللي في إيدي في كل مكان في كل خلية أنا فعلا هتغير وهقول رأيي وهبديه حتى مع المخالف بأدب لأن أنا على منهج الأنبياء أنا على منهج المصريين الطيبين أنا على- على منهج الناس المحترمين اللينين الودودين اللطيفين اللي عندهم قوة في إبداء الرأي وعندهم أدب واحترام اللي عندهم توقير للكبير اللي عندهم رحمة بالصغير اللي عندهم مناهج بتدرس في كل العالم بتدرس في أمريكا وفي لندن وفي اليابان بتدرس في كل العواصم في كل المناهج ولسه هتدرس زي ما فيش حد في الدنيا ما يعرفش المنهج القويم للقدماء المصريين هنعرفهم كمان المنهج الحديث للثورة المصرية وللإرادة الحقيقية هتتبني على اني هجزم غيظي مش هغضب عفوا لست ديوس مش هغضب لان هجزم غيظي وانا مؤدب وانا محترم انا هبقى من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس انا هبقى من المحسنين انا هتكلم بكل وضوح وهراجع ورقي وهمسك دفاتري وهفتح كتبي وهفتح كتابي ومنهجي وهفهم منه هسأل الكبير هسأل أبويا وأمي وهسأل جدي هرجع وأسألهم زمان وأسألهم النهاردة وهاخد الكلام على محمله الطيب هاخد الكلام على حسن الظن هاخد الكلام على إن اللي قدامي فعلا عايز الخير ليا وليه وأنا كمان عايز الخير ليا وليه نقعد ونفهم ونتعلم بس مش هنتعطل هنتكلم واحنا بنتقدم هنتكلم واحنا بنعلى هنتكلم واحنا طالعين السلالم عشان نوصل للقمة هنتكلم عشان نبقى فوق في السماء قادرين نرفع الراية نرفع رايتنا صح نرفع رايتنا راية الحرية والعزة والكرامة راية التقدم التكنولوجي والعلمي والتعليمي والتربوي راية البني آدم اللي عايش مظبوط حياة كريمة راية الإنسانية راية مبنية على كلام ربنا اللي بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى إن شاء الله أنا هكون من المتقين إن شاء الله أنا هكون من المحسنين هكون من الكاظمين الغيظ هكون من العافين عن الناس بس الحق حق واللي بيتحاكم بيتحاكم في ناس بتحاكم لكن أنا بشتغل أنا بشتغل وبدي رأيي في مكان عملي مع اللي جنبي يا عم أنت أهلاوي ولا زملكاوي شفت الموضوع راح منين لفين من هناك من السياسة من الثورة لحد الأهلي والزمالك والترسانة والاتحاد والمصري والإسماعيلي وكرة القدم وإيه كمان والزوج والزوجة والأب والأم والناس والجيران والأصحاب والاختلافات والمشاريع من الأطفال الصغيرين للشباب الجمال اللي بيبقوا ماشيين مع بعض كتفهم في كتف يبنوا بيهم ويتعلموا يتعلموا المهارات يتعلموا من المعلمين يتأدبوا مع الكب- مع الكبار ويبقوا كمان محترمين مع الصغار النهاردة أنا بقول لكم أنا هتغير وهبدي رأيي بأدب مع المخالف وغير مخالف هعرف إمكانياتي وقدراتي وهبدأ أمشي من هنا من قلب ميدان التحرير وأنا بحترم الصغير والكبير ليا رأي وليك رأي ندور إزاي نخلي رأينا مع بعض محترم إزاي أنا وأنت نتجمع إزاي تبقى إيدينا إيد واحدة كنا بنقولها إيد واحدة أنا هتغير لأن من دلوقتي أنا وأنت مش هعمل كده زي كل مرة إيد واحدة السلام عليكم ورحمة الله هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ادعي ربي لا يرعى